بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com يقدم الدكتور حازم شومان في سلسلة الطريق إلى القرآن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى مع الخطوة الأخيرة في سلسلة الطريق إلى القرآن أو الطريق إلى كتاب الله معانا الجزء الثلاثين النهاردة يا جماعة الجزء الثلاثين ستة وثلاثين صورة لما نقول إن جزء واحد عشرين صفحة ستة وثلاثين صورة يبقى أصعب حاجة إن احنا نتصور إن في ترابط ما بين مواضيع الصور وبعضها ترتيب صور القرآن ترتيب توقيفي يعني كل صورة في حكمة من مجيئها بعد الصورة اللي جت قبلها وقبل الصورة اللي هتيجي بعدها يبقى اذا من النقاط الاساسيه اللي عايزين نتكلم عنها النهارده ان شاء الله وما يفوتناش الحديث عنها ابدا ترابط صور الجزء ال 30 مع بعض هل في ترابط ما بين ال 36 صوره وبعض ولكن الاول عايزين نعلق على ان الجزء ال 30 بيتميز ان الصور ب... الايات بتاعته قصيره جدا وسريعه جدا كان في واحد في غيبوبه وانت قاعد تهز تهز تهز فيه عشان يصحى او كان انت عايز توصل المعاني دي لاعمق نقطة في قلب اللي واقف قدامك يا جماعة الجزء التلاتين بيتكلم عن ست معاني اساسية قلبية الست معاني دي الله سبحانه وتعالى يريد ان هو يدخلها في اعمق نقطة في قلوبنا احنا قلنا ان 29 و 30 بيتكلموا عن ايه سنة اولى التزام سنة اولى التزام اول سنة والواحد بادئ جديد يلتزم اول سنة والواحد بادئ جديد يعمل علاقة مع الله سبحانه وتعالى اول سنة لو انت بتتربى في اول سنة او لو واحد بيربي واحد في اول سنة في التزامه ايه الحاجات الاساسية اللي لازم تتزرع فيه ثلاث حاجات لازم حاجات ايمانية وحاجات دعوية وحاجات اخلاقية الدعوية احنا اتكلمنا امبارح عن كده في جزء 29 اتكلمنا عن صور اللي بتتكلم عن الدعوة زي نوح والجن والمدثر اتكلمنا عن الصور اللي بتتكلم عن الايمان والتربية القلبية زي المزمل اتكلمنا عن المعاني الاخلاقية العالية انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين ازاي ان ربنا قارن قضية التوحيد بقضية الرحمة بالفقراء والمساكين وكفالة اليتامى والسعي على الارامل الجزء الثلاثين نفس القضية يا جماعة ست معاني ايمانية لازم تعمق في صدر كل واحد مننا لازم الجزء من اوله لاخره بيتكلم عن الست معاني دي الستة دول ربنا جمعهم في موضع واحد في النص الثاني من سورة عبس في قول الله سبحانه وتعالى قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره افتكر مدى حقارة اصل الانسان افتكر ثم السبيل يسره الانسان خارج منين يعني ده, ده هو اصلا نطفة خرجت منين ودخلت فين وبعد كده خرج تاني منين مدى حقارة الاصل وهو كان ايه اصلا ده حتة نطفة ربنا اللي سله من وسط 400 ولا 500 مليون حيوان منوي واختاره هو من وسطهم سلالة من ماء مهين فالانسان يفتكر حقارة الاصل اللي هو جه منه هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا فلينظر الانسان مما خلق في سورة الطارق في الجزء الثلاثين فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق افتكر يعني حتى شكل المني وقت يعني ربنا بيذكر الانسان افتكر انت كنت ايه الحاجة التانية ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره افتكر مدى قدرة الله عليك ساعة الموت تموت ساعة البعث تبعث ساعة ما ربنا يأذن باي حاجة في مصيرك يجب ان تتحقق فيك محدش يقدر يأجل موته ربع ساعة ولا يقدر يعني يأجل او يقدر يقدمه او يؤخره ثم اماته فاقبره او يقدر يقول لا انا مش عايز اتدفن ده اقرب المقربين اليه هم اللي هيدفنوه لانه لو قعد نص ساعة بس بعد حياته او قعد مثلا ساعة 2 3 4 يوم 2 3 الريحة بتاعته اصلا ما حدش يقدر يتعايش معاها يبقى افتكر مدى حقارة اصل الانسان افتكر مدى قدرة الله عليك ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره كلا لما يقضي ما امره ما عملش اللي ربنا قال له عليه افتكر مدى تقصيرك في حق الله افتكر انت قصرت في حق الله قد ايه افتكر اللي ربنا طلبه منك قد ايه وانت عملت منه قد ايه واللي ربنا نهاك عنه قد ايه وانت انتهكت منه قد ايه افتكر كم عضو من الاعضاء اللي ربنا انعم بها عليك استثمرته في معصية الله وكم نعمة من نعم اللي ربنا نزلها عليك طلعت مكانها مع عاص لله سبحانه وتعالى فكما عصيته بنعمه يبقى افتكر مدى تقصيرك في حق الله كلا لما يقضي ما امر فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبة افتكر مدى نعمة ربنا عليك قد ايه الله انعم عليك قد ايه ربنا اكرمك قد ايه الله اعطاك نعم عامة اشترك فيها جميع الخلق ونعم خاصة لو كل واحد مننا جاب ورقة وقلم وقعد يفتكر نعم ربنا عليه الخاصة الخاصة في كليته في, في اسرته في الماديات في اي حاجة تفتكر الف حاجة في مواقف ربنا نجم الكرب فيها في هدايا ربنا هجبها له في رؤى ربنا وراها له لو افتكرت مدى نعم ربنا عليك في نعمة انه دخلك المسجد في وقت يعني قد قلما بيدخل الناس في بيوت الله سبحانه وتعالى لما تفتكر نعم ربنا عليك دي الحاجة الرابعة بعد كده وجوه فاذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة افتكر مدى عظمة الثواب اللي بينتظرك لو اطعت الله مدى النور اللي ربنا هيدولك يوم القيامة مدى الاكرام اللي ربنا هيكرمك في يوم القيامة والبشريات اللي ربنا هيوديك اليها في الجنة ثم ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة اولئك هم الكفرة الفجرة افتكر من عظمة العقوبة اللي ربنا هيعاقبها ليك لو انت عصيت ربنا ست حاجات اتنين تجاه الله مدى قدرة الله عليك ومدى نعمه عليك واتنين فيك انت مدى حقارة اصل الانسان ومدى تقصيرك في حق الله واتنين في الدار الاخرة مدى عظمة الثواب لو قطعت ومدى عظمة العقاب لو عصيت لو رتبت العناصر دي هتلاقي افتكر انعم عليك قد ايه رغم انت كنت ايه يعني قد ايه نعم ربنا على الانسان رغم حقارة اصل الانسان وافتكر انت قصرت في حقه قد ايه رغم هو قادر عليك قد ايه وافتكر عظمة الثواب وعظمة العقاب الشوط كله يا جماعة او الجزء كله بيتكلم في الموضوع ده يعني لو جيت في مسألة مدى قدرة الله تلاقي من اول سورة النبأ اللي في الجزء الثلاثين ربنا بيقول ايه الم نجعل الارض مهادة هما بيجادلوا في قدرتها على البعث ليه الم نجعل الارض مهادة والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا مشاهد قدرة الله المبهرة في الكون كأن ربنا من اول الجزء بيقول لك ايه استدل على قدرتي وافتكر قدرتي كل ما تشوف جبل من الجبال وجعلنا نومكم سبات وجعلنا الليل لباس وجعلنا النهار معاش كل طلعة نهار لازم تفكرك بيا كل دخلة ليل لازم تفكرك بيا كل ايواء لسرك عشان تنام لازم تفكرك بيا كل ما تشوف مشهد من مشاهد الطبيعة المطر ولا الشمس ولا الجبال لازم تفتكرني كأن الله يطلب منك ان يذكرك كل شيء بالله فلا تنسى الله حين تذكر اي شيء ان قلبك يبقى في حياة مستمرة مع الله ومع قدرة الله سبحانه وتعالى السورة اللي بعدها سورة النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء السماء طبعا أعظم وأكبر بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها كل دي مشاهد قدرة الله سبحانه وتعالى الشوط بالله ربنا بيقسم كتير جدا بمشاهد الطبيعة اللي بتدل على قدرة الله البالغة كلا والشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق كل فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس النجوم بتاعت السماء اللي بتدور في الدورة بتاعتها ربنا اقسم بالفجر ربنا اقسم بالليل ربنا اقسم بالضحى ربنا اقسم بالشمس كل ده في هذا الجزء اللي مليان مشاهد للطبيعة ليه عشان ربنا يعلمك قد ايه الله قادر وقد ايه قدرة الله المبهرة بتحيط بيك من كل جانب بعد كده افتكر نعمة ربنا عليك يقول ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وفي ايه تانية لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم وفي ايه تالتة فلينظر الانسان الى طعامه وفي ايه رابعة قال ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه افتكر نعمة عليك قد ايه افتكر نعمة في خلقك ونعمة في حياتك ونعمة في رزقك عليك قد ايه فالست محاور دول يا جماعة كل ما هنمشي اية اية ما الجزء التلاتين هنلاقي ان كل اية بتصنف تبع حاجة من الستة دول بالنسبة للناحية الايمانية الناحية الاخلاقية طبعا والصناع المعروف في سورة الفجر ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه وتحبون المال حبا جما كلا اذا دقت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وان له الذكرى لما ربنا يكلمك عن اليوم الاخر المتوقع ان الجريمة اللي الانسان عملها قبل اليوم الاخر او قبل هذه المشاهد ايه جريمة تتعلق بحق الله وحده تفاجأ ان ربنا بيقول لك قبلها ايه كلا بل لا تكرمون ايه اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين كأن ربنا بيعتبر من الجرائم اللي بسببها اهوال القيامة بتقوم عدم رحمة الانسان للخلق كأن ربنا بيعلمنا ازاي نبقى ناس عندنا اخلاق عالية في معاملة الناس وعندنا اخلاق عالية في مسألة صناعة المعروف تجاه الناس زي ما قلنا امبارح الموضوع ده بيفرق جدا في صورة الدين امام الجميع طيب يا جماعة احنا عايزين دلوقتي نتكلم في ترابط الجزء ال 30 الصور بتاعت الجزء ال 30 ايه الرابط اللي ما بينها ايه الترابط اللي مربوط ما بين هذه الصور اول حاجة الشوط الاولاني من اول سورة النبأ لغاية سورة الشمس بيتكلم عن ايه الجزء ال 30 زي ما قلنا انه بيتكلم عن الست محاور اللي لازم يبقى قلبك متمكن من الاحساس بيها عشان دي اهم ست معاني ربنا رب عليها الصحابة في اول مكة الست معاني المهمين قوي دول طيب في معنى منهم ربنا ركز عليه جدا طول الصورة تركيز غريب يعني لو واحد قرأ الجزء 30 بتدبر هيلاحظ ان الحديث عن يوم القيامة في الجزء 30 طغى بصورة غريبة جدا يعني في سورة النبأ ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين وبعد كده ربنا يوصف بيوم الفصل في سورة النزعات ربنا يجيب اسم جديد من اسماء يوم القيامة فاذا جاءت الصاخة في سورة عبس بعدها على طول ربنا يجيب اسم جديد من اسماء يوم القيامة فاذا جاءت الطامة الكبرى مع النزعات والصاخة الضخة مع عبث بعد كده نلاقي سورة المطففين وسورة البروج اول حاجة في سورة المطففين ايه يوم يقوم الناس لرب العالمين زي ذكر البعث اول حاجة في سورة البروج ايه واليوم الموعود يوم القيامة بعد كده ثلاث صور الثلاثة بيتكلموا عن اول القيامة التكوير والانشقاق والانفطار بعد كده لو مشينا مع سورة الفجر حكلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا في اخر الجزء بنلاقي سورة القارعة وسورة الزلزال الزلزلة اللي بيتكلموا عن يوم القيامة ايه ده سورة الغاشية بتتكلم عن وجوه يومئذ ناعمة ووجوه يومئذ خاشعة اللي هو الوجوه المؤمنين ووجوه الكفر والعياذ بالله يبقى اذا الجزء الثلاثين بيركز تركيز غير عادي على يوم القيامة اكبر النار بكتير جدا يعني قلبة تلاقي قاعد النار في الجزء الثلاثين ايات الجنة موجودة ولكن برضه مش بالكثافة دي يوم القيامة ده اكتر معنى الصحابة اتربوا عليه في اول مكة الخمسين الف سنة دول والاحداث بتاعتهم وكل صورة تجيب لك مشهد في يوم القيامة غير المشهد بتاع الصورة الاخرى وتجيب لك وجه من اجواء من, من وجوه اهوال هذا اليوم غير الوجه بتاع الصورة اللي قبلها او الصورة اللي بعدها يبقى اذا الشوط الاولاني في الجزء بنلاقيه بيركز على المعاني الستة دول ولكن يوم القيامة بالذات بيركز عليه تركيز شديد جدا كأن فعلا المعنى بتاع يوم القيامة ده لما هنبدأ نحس بيه اصل يوم القيامة اللي هو ايه الجنة الكويس راح فين ال- ال- الكويس راح فين النار الوحش راح فين انما القيامة خمسين الف سنة ايه حساب يعني فكرة انك هتقف خمسين الف سنة تتحاسب الفكرة دي يا جماعة لو دخلت في قلب واحد ممكن تدخل في قد ايه لما يعرف ان الخمسين سنة اللي عاشهم هيتحاسب عليهم في خمسين الف سنة ان كل سنة بالف سنة ان كل يوم عاشوا بالف يوم يتحاسب عليه فيه ان الدقيقة اللي عصى ربنا فيها يتحاسب عليها في الف دقيقة يبقى الكلام ده ممكن يفرق مع الانسان قد ايه عشان كده ربنا ركز على المعنى ده جدا في هذا الجزء من اول سورة الليل والضحى والشرح والتين والزيتون واقرأ الصور ديت بتتكلم عن ايه سورة الضحى بتتكلم عن ايه والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك مش هسيبك لوحدك ابدا الضحى ده الوقت اللي رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بيجتهد فيه اشد الاجتهاد في الدعوة الى الله الوقت اللي الرسول كان بيجتهد فيه اشد الاجتهاد على مشركي قريش في الدعوة الى الله الليل اذا سجى الوقت اللي الرسول عليه السلام كان بيجتهد فيه اشد الاجتهاد في عبادة الله سبحانه وتعالى يبقى ده وقت الدعوة وده وقت العبادة ربنا قال له زي ما انت ما سبتش الدعوة الي ما سبتش طريق الدعوة وزي ما انت ما سبتش الوقوف بين ايديا انا مش هسيبك ابدا لوحدك ما ودعك ربك وما قال يبقى سورة الضحى بتكلم النبي على ان الدعوة دي اهم حاجة في حياته بل بتبدأ بالدعوة الاول والضحى وبتوجهه ازاي ان هو يدعو الناس ويكلم الناس في الدعوة طيب بعد سورة الضحى سورة ايه الشرح صورة الشرح بتقولك الجزاء من جنس العمل هو الداعية بيعمل ايه واحد صدره ضيق واحد مش عايز يسمع كلام عن ربنا انت كلمته عن ربنا صدره انشرح فربنا يشرح لك صدرك زي ما شرحت صدور الناس الم نشرح لك صدرك طيب ناس كانت صحيفتها كلها سودة كلها مليانة معاصي كلمتها عن التوبة والندم والنار والقيامة تابوا بكم فربنا غفر لهم زي ما صحفهم ابيضت بسببك هبيض لك صحيفتك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك طب انت دلوقتي بتتكلم عن مين طبعا تكلم الناس عن نفسك ولا عن الله عن الله عشان مقام الله يرتفع في القلوب زي ما رفعت مقام الله في القلوب انا هرفع لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ان مع العسر يسرا فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا يبقى صورة الشرح بتتكلم عن عطاءات الله للداعية في الدنيا وفي الاخرة يبقى عن الدعوة برضه طب الدعوة بايه ندعو بايه ايه الحاجة اللي احنا بندعو بيها مش القرآن يبقى الاربع صور اللي بعد الضحى والشرح بيتكلموا عن القرآن سورة التين بتتكلم عن شرف مكان نزول القرآن وهذا البلد الامين سورة القدر بتتكلم عن زمان نزول القرآن يبقى التين البلد الامين مكان نزوله ال ال ال سورة القدر زمان نزول القرآن اللي هو ليلة القدر سورة البينة بتقول لك رسول من الله يتلو صحفا اه يبقى البينة حتى من اسمها كده ان القرآن ده بينة ان القرآن ده الحجة الواضحة اللي احنا لما نروح نكلم بيه الناس ما حدش هيقدر يجادل معانا فده وصف القرآن البينة الحجة الواضحة الدامغة على اي حد من اهل الباطل طيب ازاي نزل القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق باسم ربك نزل باسم الله ومسألة نزول وحي القرآن واول موقف نزل فيه القرآن ما بين سيدنا جبريل وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل سورة الضحى يبقى الجزء ده بيتكلم عن الدعوة اهو كلام الدعوة وعطاءات الله للداعية والتشجيع على الدعوة وازاي ربنا ما بيسيبش الداعية قبل الضحى اللي بتتكلم عن النور اسمها حتى الضحى النور السورة اللي قبلها اسمها سورة ايه الليل الليل الليل اللي كان جاثم على الانفاس ليل الضلال وليل البعد عن الله لغاية ما جت الدعوة الى الله فنورت قلوب الناس ونورت طريق الناس يبقى من الليل لغاية البينة بنتكلم عن الدعوة الى الله بعد كده احنا دلوقتي يا جماعة بنقترب من اخر القرآن فلازم ندخل في طرقات بقى صورة قرع لابواب القلب وصورة عن حب الدنيا صورة اخرى وصورة دنيا صورة اخرى وصورة دنيا صورة اخرى وصورة دنيا هنبدأ بصورة الزلزلة سورة الزلزال عن ايه يوم القيامة قرع لابواب القلب السورة اللي بعدها العاديات والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقع منظر الخيل العاديات ضبحا الخيل وهي طالعه تجري تجري قبيله بتغير على قبيله ع- في في غاره من غارات العرب زمان فالموريات قدحا من سرعه الجري رجلها لما بتخبط في الارض بتطلع شرار ف الموريات قدحا فالمغيرات صبحا اللي هم وصلوا على اول الصبح للقبيلة التانية فاثرنا به نقع الغبار بتاع المعركة فوسطنا به جمع على اخر اليوم او في وسط اليوم كانوا قتلوا في القبيلة وجمعوا الغنائم اللي خدوها بظلم يعني ايه ربنا بيقولك قد ايه الانسان من كتر حب الدنيا بيظلم اخوه قد ايه الانسان من كتر حب الدنيا بيقتل اخوه قد ايه الانسان من كتر حب الدنيا بيستحل محارم الاخرين يبقى الزلزلة الاخرة قرع باب القلب وبعد كده سورة العاديات بتاعت حب الدنيا ومشهد حب الدنيا بعد كده القارعة القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة قرع الابواب القلب بعد كده التكاثر الاكم التكاثر تزرتم المقابر يبقى مشهد حب الدنيا تاني وازاي الانسان بيتلهب فيها لغايه ما يلاقي نفسه قدام الملكين بيحاسبوه على ما لم يعني ما لم يحتسب له او ما لم يعد له حسابا بعد كده سوره العصر اللي بتقول لك من اول كلمه والعصر ان الانسان لفي خسر اي العصر هو الزمن اي انه على مدار الزمن وعلى مدار التاريخ كان كل الناس في خسار الا من فعل الاربع شروط المذكورة في الصورة الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كأن ربنا برضو بيقرع القلوب افتكر قد ايه ناس خسرت قبلك وهلكت وهلك مصيرها فمن ضمن صور القرع بعد العصر صورة ايه ها الهمزة ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده حب الدنيا اللي قاعد يجمع مال ويقفل عليه الخزن كلا لا ينبذن في الحطمة باللي تحطم العظام وبتحطم الانسان وما ادراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة فؤاد اللي كان مشتعل بحب المال حتى ربنا ما قالش تطلع على القلوب الافئدة الفؤاد ده يعني من فائدة اللحم يعني اللحم مشوي كأن قلبه ده كان يعني في شدة الحرقة من شدة حب المال طول الدنيا وكان قاعد يحطه في الخزنة انها عليهم مؤصدة في عمد ممددة كأن والعياذ بالله زي ما حط المال في خزنة بيتقفل عليه خزن في جهنم او من نار جهنم يوم القيامة يبقى ده شدة حب الانسان للدنيا بعد الهمزة سورة الفيل وسورة قريش سورة الفيل العقوبات الدنيوية اللي تنزلت على من عصى الله لما ربنا ارسل عليهم طير ابابيل بحجارة من سجين سورة قريش العطاءات الدنيوية يبقى دي العقوبات الدنيوية اللي نزلت على اصحاب الفيل ودي العطاءات الدنيوية الدنيوية لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف عودناكم على رحلة الشتاء والصيف كأن واحد تاجر فتح محل في انسان بيخاف على رزقه يعني ايه انا راجل ارزقي انا ممكن النهارده اكسب وممكن ما اكسبش فانا دايما قلقان الا لو عندي ثقه في الله انما في واحد فاتح محل في مكان وله جمهوره او زباينه هو ضامن انه يوميا بيكسب مثلا 1000 جنيه على الاقل اهو ده الى فيهم رحله الشتاء والصيف ان بقوا ضامنين رزقهم ان بقى الرزق الفينه كل سنه لدرجه ان ما عادوش شايلين هم الرزق الى فيهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع الرزق وامنهم من خوف الامن يبقى دي عقوبات الدنيويه ودي العطاءات الدنيويه اللي ربنا بيهدد بسحبها لو ما اطاعوش الله يبقى ده قارع لابواب القلب ما ده من ضمن القارع بعد كده سوره ايه الماعون سورة الماعون الانسان اللي بيكذب بالدين ويعمل ايه ويمنعون الماعون ليه بيمنع الماعون ليه ما بيعنش الفقير ليه ما بيعنش المسكين ليه ما بيعنش الارملة ليه من شدة حب الدنيا بيمنع عن الناس عطاء الله اللي ربنا نزله له يبقى اذا يا جماعة اخرى دنيا اخرى دنيا اخرى دنيا قرع دنيا قرع دنيا قرع دنيا كأن طرقات على القلب لعل الانسان يستيقظ من غيبوبة حب الدنيا اللي في قلبه حب الدنيا وبعد كده خبط حب الدنيا وبعد كده خبط حب الدنيا وبعد كده خبطة الى هنا خلاص يا جماعة القرآن بيقترب من النهاية خلاص تتوقعوا اخر القرآن المفروض يتختم بايه قبل الخاتمة الاخيرة بتاعت قل هو الله واحد والمعوذتين اخر حاجة المفروض في القرآن ايه بعد الرحلة الطويلة المهولة اللي احنا بقالنا 30 يوم قاعدين نشرح فيها دي وقاعدين نشرح مع كل صورة قد ايه الصورة كانت نازلة على واقع رهيب مليان مشاكل وقد ايه كانت بتوجه لتكاليف صعبة جدا الصورة المدنية واقع مهول مشاكل من كل حد وصوب المنافقين واقفين واليهود واقفين والنصارى واقفين وضعفاء الصف من المؤمنين قاعدين يغلطوا ومشاكل لا حصر لها وكل والايات اللي نازلة تكاليف تكاليف تكاليف تكاليف كفاح بعد كده دخلنا بعد الصور المدنية من يونس للإسراء اتكلمنا عن آخر مكة وإزاي كان الصحابة مخنوقين وإزاي إنه ده, ده في سورة العنكبوت قلنا إن هم كانوا بيتمنوا الموت من كتر الأزمة اللي هم فيها لدرجة إن ربنا بيقول لهم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت أنتوا مستعجلين على الموت ليه؟ هتموتوا هتموتوا من كتر ال- الفتن اللي كانوا عايشين فيها من يونس للإسراء اتكلمنا عن الأذى الأزمات الشديدة والحصار الإعلامي اللي كان معمول عليهم وإزاي إن ما عادش حد بيدخل في الإسلام والتكاليف اللي كانت نازلة من ربنا عليهم في هذه الفترة واوعوا تحبوا الدنيا واوعوا تبصوا للدنيا بعد كده اتكلمنا من الكهف للفرقان صوت التربية والعبادات كل سورة بتعبدوا اقعدوا جلسة الضحى اقعدوا تسبيح الاثار قوموا الليل طولوا في القيام بعد كده اتكلمنا عن الشوط بتاع التواصين والحواميم وهم الاخرة ومعرفة الله والمقامات الايمانية والتربية القلبية ايه كل ده بعد كده المداخل الاربعة للقلب والطرقات عليه كل ده تربية بعد كده سورة الجزء ال 28 اتكلمنا فيه ازاي بعد البناء مقاف ما يتهدمش تاني اتكلمنا عن ازاي ان احنا لازم نحافظ على استقرار البناء الديني واسباب هدم المجتمع بعد قيامه وازاي كل خطأ كان بيحصل من احد الصحابة ربنا يجي سبحانه وتعالى ينزل فيه صورة كاملة عشان نتعلم من اخطائنا بعد كده الجزئين اللي فاتوا 29 و 30 قاعدين نتربى ايه الرحلة الطويلة دي يا جماعة ده رحلة طويلة قوي يبقى في الاخر لازم ربنا يتكلم عن العاقبة بقى العاقبة في الاخر العاقبة كانت كانت ايه تيجي سورة الكوثر ان اعطيناك الكوثر الخير الكثير في الجنة وفي التفسير تاني الكوثر اللي هو نهر الكوثر قال يبقى اذا العاقبة في الاخرة الجنة طيب وبعدها سورة النصر اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا يبقى عاقبة الدنيا يبقى خير الاخرة وخير الدنيا نصر الاخرة ونصر الدنيا بس نلاحظ ان سورة النصر جه قبلها سورة ايه الكافرون ليه سورة الكافرون جت قبل سورة النصر احنا يا جماعة عايزين يعني في الجزء 30 لما تيجي تتدبر بس طبعا الموضوع ده عايز بسط كل صورة لما تيجي قبل يعني بعد الصورة دي لازم تفكر يعني مثلا صورة الطارق ليه جت بعدها صورة الاعلى سورة الطارق بتقول ان يكيدون كيدا واكيدوا كيد الكفار بيكيدوا كيد رهيب يوم يجي بعدها سورة الاعلى اللي ربنا بيتكلم عن قدرته فيها كأنه بيقول لك ان قدرة الله اعلى من اي كيد انت معاك الاله اللي قدرته اعلى من اي كيد فلما تخاف من كيدهم الموصوف في سورة الطارق تدخل في سورة الاعلى تسمع عن قدرة الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي والذي يوم يجي في قلبك ان الله اعلى من اي احد على الاطلاق في قدرته فلا تخاف ابدا على الاطلاق يبقى اذا ن- نركز في الترتيب سورة الكافرون بتقول ايه قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون اهو انا ما بعبدش اللي انتوا بتعبدوه يبقى انا وقفت هنا ولا انتم عابدون ما اعبد انتوا وقفتوا هنا يبقى لا انا بعبد اللي بتعبدوه ولا انتم بتعبدوا اللي انا بعبده ولا انا عابد ما عبدتم ولا في المستقبل كمان هعبد اللي انتم بتعبدوه ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم في المستقبل هتعبدوا اللي انا بعبدوه ده الكفار اللي اللي ختم على قلوبهم يبقى اذا لكم دينكم ولي دين انا حطيت نفسي في مكان وهم في مكان انا فصلت عن اهل الكفر فلما حصلت المفاصله انا بقيت في مكان وهم في مكان تنزل نصر الله يعني ايه يا جماعة يعني المفصل عن الكافرين البراء والتبرؤ من الكافرين ومن اهم اسباب النصر انما التمييع مع الكافرين التمييع مع الضلال هو ده اللي بيأخر النصر لان النصر مش هينزل غير على فئة خالصة قائمة على الحق الخالص طيب يبقى دي العاقبة في الاخرة في الجنة ودي العاقبة في الدنيا طب وعاقبتهم هم بقى سورة ايه المثل تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب يبقى ادي اولياء الدين اللي سيدنا محمد رمز اليوم راحوا الجنه وانتصروا في الدنيا وادي اولياء الشيطان اللي ابو لهب رمز اليوم راحوا في الاخر في جهنم هي دي كانت عاقبه القصه الطويله دي يا جماعه يبقى مستعدين ان احنا نمشي مع القران ده ولا لا؟ اه مستعدين طبعا ليه ما دام هي دي العاقبه دي عاقبتها في الدنيا دي عاقبتها في الاخره ثم الخاتمه النهائيه في كتاب الله قل هو الله احد والمعوذتين لازم طبعا تبقى الخاتمة بتتكلم عن ايه التوحيد الكامل توحيد العبادة وتوحيد الاستعانة القرآن كتاب التوحيد ما ينفعش يتخدم غير بالتوحيد قل هو الله احد توحيد العبادة ما فيش غيره الله الصمد لا يصمد الا اليه ولا يستعان الا به توحيد الاستعانة زي ما القرآن بدأ في الفاتحة بايه توحيد العبادة توحيد الاستعانة اياك نعبد ما نعبدش غيرك واياك نستعين ما نستعينش بغيرك وختمت الصور قل اعوذ برب الفلق بالله يعني من شر ومن شر ومن شر قل اعوذ برب الناس من شر ومن شر كأن توحيد الاستعانة اي شر في حياتك استعيذ بالله منه كأن ربنا بيعلمنا في اخر القرآن ان ربنا هو حصنك وهو ملاذك وان التوحيد الكامل فعلا لو القرآن ده دخل في قلبك فعلا هتوصل للثمرة دي ان عاد ربنا ملاذك من كل مشكلة وعاد ربنا ملجأك من كل قرب وضيق وانك انت كل ما تقترب من الصورة دي ان ربنا هو اللي بتعوذ بيه من اي مشكلة في الدنيا يبقى انت فعلا اقتربت من التوحيد الكامل ويختم القرآن في اخر سورة سورة الناس بانواع التوحيد الثلاثة قل اعوذ برب الناس توحيد الربوبية ملك الناس توحيد الاسماء والصفات اله الناس توحيد الالوهية انواع التوحيد الكامل الثلاثة زي ما بدأت الفاتحة بايه انواع التوحيد الكامل الثلاثة الحمد لله رب العالمين في الربوبية الرحمن الرحيم مالك يوم الدين حتى صفة الملك اهي في الاول وفي الاخر اسماء وصفات اياك نعبد واياك نستعين اللي هو حق الله اللي هو توحيد الالوهية فافتتح القرآن بالتوحيد الكامل واختتم بالتوحيد الكامل وافتتح بتوحيد العبادة وتوحيد الاستعانة واختتم بتوحيد العبادة وتوحيد الاستعانة فعشان لما تنقل ما الرسول بيقول ان الله يحب الحل المرتحل اللي هو لما يحل لاخر القرآن يقوم يرتحل تاني بقى يجيب الختمة من الاول تاني يعني اللي خلص ختمة مش خلاص رمضان خلص بقى يبدأ الوقت في ختمة جديدة يبقى الحل المرتحل لما تسيب اخر القرآن تروح على الفاتحة تحس ان نفس الجو اللي انت ختمت بيه هو نفس الجو اللي انت بدأت بيه ده دي نبذة سريعة عن الترابط ما بين صور الجزء 30 بتخلينا بعد كده لما واحد يقول لا ده ترتيب الصور ده يعني ملوش حكمة يعني إيه ملوش حكمة يا جماعة مفيش حاجة في كتاب الله ملها حكمة كل اسم صورة كل موضع صورة كل لفظ كل حرف في كتاب الله وراءه من الاعجاز والايات ما وراءه يعني احنا طبعا مش عايزين نطول النهاردة خالص لان ده اخر يوم في رمضان وعايزين نلحق نستثمر الساعة الأخ... مش اخر يوم قوي يعني الله اعلم يعني قد يكون لسه بكرة انما يعني عايزين نستثمر الوقت الاخير ده فيعني ال- النقطة بس اللي عايزين نعقب عليها في الاخر مسألة ان الجزء 30 ليه هو من الاجزاء اللي احنا ما بنحسش بيها ليه من الاجزاء اللي يعني الكثير مننا بيكس بيه جزء 30 ده يا جماعه من اكتر الاجزاء اللي كانوا اصحابه بيبكوا فيها ومن اكتر الاجزاء اللي كانوا اصحابه بيتاثروا بيه مش هو ده اللي فيه يوم يقوم الناس لرب العالمين اللي ما- لما سيدنا عمر سمعها وهو ماشي في السوق مرض اسبوع في بيته وعادوا الناس الجزء ده كان اصحابه بيتاثروا بيه جدا ليه ما بنتاثرش بيه لان احنا مش فاهمين معنيه لان احنا مش قادرين نستوعب عمق المعاني اللي فيه يعني احنا قلنا مثلا هو بيتكلم عن ايه ثلاث حاجات عن يوم القيامه وعن الدعوه الى الله وعن الاخلاق العظمى يوم القيامه مثلا حد تدبر في اول سوره التكوير حد تدبر في افتتاحيه سوره التكوير وربنا بيقول لك ايه اذا الشمس ايه كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار اذا الشمس كورت الشمس دي مصدر النور لما تكور وتنطفئ خلاص بقت الدنيا ظلمه تخيل انك انت صحيت الساعه 2 بالليل من بيتك وانت صاحي كده لقيت الدنيا كلها ظلمه هتعمل ايه هترعب ولا لا بالتاكيد يعني انت نايم في في, في بي. انت نايم في القبر بقالك الاف السنين وفجاه صحيت ما انت شايف انت ما انتش عارف لسه انت فوق الارض ولا تحت الارض من شده الظلام اللي فوق الارض الظلام اللي فوق زي اللي تحت الشمس كورت طب ممكن تعرف ان في مجسمه من النجوم اللي فيها واذا النجوم انكدرت مفيش اي ملمح خالص يبقى الظلام التام الظلام الدامس ده في الظلام لو يعني حد قرصك كده والدنيا مقطوعه ممكن ت... ليه لان الدنيا ضلمه انت مش شايف حاجه يبقى لما يبقى يوم القيامه ضلمه لما ملاك ملك من ملائكه العذاب يعمل اي حاجه في اي انسان يزيد العذاب اكتر بسبب الرعب والهلع على الانسان فيه واذا الجبال سيرت الجبال دي اللي بتثبت الارض لما تسير وتزول الارض تبدا تهتز وتزلزل وتترجرج يبقى اذا تاني سبب من اسباب الرعب والهلع يوم القيامه اللي هو الزلزله يبقى الظلام والزلزله اول ما الانسان يطلع على المشهد ده واذا العشار عطلت العشار اللي هي الابل الحوامل يعني اللي هي رمز الدنيا اللي حامل في دنيا واخدين بالكم يعني مش دنيا ده دنيا حامل في دنيا كمان يعني يعني هي دنيا وكمان لسه جد يعني اكتر حاجه بتغري الانسان وبتبر الانسان عطلت لا عاد صاحبها بيبص لها ولا عاد اللي بيبص لها قبل كده ونفسه فيها بيبص لها لما لقاها سائمه كده ما فيش حد بايه ما فيش لها صاحب يعني الدنيا اتفضحت من اول لحظه في يوم القيامه من اول لحظه في يوم القيامه الانسان عرف ان الدنيا دي ملهاش قيمه واذا الوحوش حشرت تخيل الوحوش وهي ما بين رجلين الناس بتجري و- واذا البحار سجرت الميه بقت نار ايه الاهوال دي كلها يا رب واذا النفوس زوجت العصاه مع العصاه الزنا مع الزنا الفسقه مع الفسقه المخدرات مع المخدرات الدعاء مع الدعاء العلماء مع العلماء العباد مع العباد المجاهدين مع المجاهدين ليه يا رب عشان زياده الرعب ليه ما هو لما واحد عاصي يجي يلاقي نفسه مع مجموعه من العصاه اللي هو كان عارف فسقهم في الدنيا هيترعب انا ايه اللي جابني مع دول ده انا معنى ان انا مع دول ان انا هلك هالك لان دول انا عارف انهم هالكين هالكين يبقى الرعب طيب هنتحاسب اهو نفاجئ ان اول من بدا به الحساب مش دول واذا الموءوده سئلت الله اللي كان عندها ساعه واتدفنت اول واحده تتسال يبقى ده في ايه رعب اذا كانت دي اتسالت انا هيحصل لي ايه واذا كانت دي اتسالت ده معناه ان مفيش حد هيضيع حقه يبقى انا الحقوق بتاعت الناس اللي كلتها هتحاسب عليها قد ايه واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت في وقت الرعب ده بقى الصحف بقى اللي زنى عليه كذا في النار واللي قتل عليه كذا في النار واللي بص عليه كذا في النار واللي سمع كذا عليه كذا في النار واللي اتفرج على كذا عليه كذا في النار العقوبات بقى ق- واللي صلى له كذا واللي قام الليل له كذا واللي قطع ربنا له كذا واللي التزم له كذا واللي دعا الى الله له كذا كأن مقاييس محاسبة العباد في الوقت ده تزيد المؤمن اطمئنان واستبشار وتزيد الكافر والعصر والعياذ بالله يعني خيبة وخسار واذا الصحف نشرت واذا السماء قشطت تتقشط تتخيل بقى لما القبه الزرقاء دي تسال وتنزل الملائكه كلها بقى افواج ورا افواج افواج ورا ملائكه العذاب طبعا ملائكه العذاب او ملائكه الرحمه للمؤمنين واذا الجحيم سعرت كل ده رعب ورا رعب ده كل ده يا جماعه ايه ده كل ده المسرح بيتجهز بس ده مش يوم القيامه ده كل ده مسرح الاحداث بيتجهز لسه الحساب ما بداش ده صوره التكوير المرعبه ده ايه بتوصف لك بس تجهيز مسرح الاحداث واذا الجنه ازلفت علمت نفس ما احضرت قبل ما تتسال سؤال واحد انت عارف بالظبط اخرتها ايه في هذا اليوم عافانا الله من اهواله يبقى اذا عايزين نفهم الصورة- الجزء ده كده عايزين نتعامل مع الجزء ده كده سوره الضحى يعني ده يوم القيامه سوره الضحى بتتكلم عن الدعوه سوره الضحى من اولها والضحى الوقت اللي الرسول كان بيدعو فيه الى الله والليل اذا سجى اللي كان الرسول بيقوم فيه الليل ما ادعك ربك وما قلى طول ما انت ما سبتش طريق الدعوه مش هسيبك ابدا كان ربنا بيقول لك عايز معيه الله عايز ربنا يقول لك زي ما قال سيدنا محمد فانك باعيننا عايز ربنا يصطنعك لنفسه عايز ربنا يوريك اياته عايز كده لو انت عايز كده خليك مع الدعوه اللي مع الدعوه ربنا يبقى معاه لانك مع دين الله سبحانه وتعالى وللاخره خير لك من الاولى ربنا بيقول للنبي انت ما تعرفش مستنيك ايه في الجنه لو انت سمعت الكلمه دي ترضى ولا ما ترضاش ترضى طبعا قال لا ده ربنا بيقول انت ما تعرفش مصدق ايه في الجنه الرسول لما سمعها ما رضاش قال لا ليه ما رضاش غير بعد ما ربنا قال له ولا سوف يعطيك ربك فترضى يبقى رضا لما ربنا بشره بخير الاخره ليه وكمان لا سوف يعطيك ربك اللي هو ايه اللي هو شفاعته لامته يوم القيامه وهدايه امته في الدنيا وانتشار نفوذ امته في الدنيا كان الرسول ما يرضاش الا لو الناس دخلت في رحمه الله يعني كان ربنا بيعلمنا هم النبي ان احنا لازم نشيل هم الناس ان احنا لازم ما, نر... ما ترضاش ابدا بانك انت انت اللي نجوت ما ترضاش ولا تستنى ده المسلم يا جماعه ده المؤمن ده المعاني اللي الصحابه اتربوا عليها في اول مكه ما ترضاش ابدا غير لما الناس تدخل دين ربنا والناس تلتزم دين ربنا الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى يتيم يعني مفيش دنيا اوى اداك مسكن ووجدك ضالا فهدى الدين اداك الدين ووجدك عائلا يعني ما انتش عارف تصرف منين فاغنى قبل ما رب كان المفروض الدين الاول لان الدين هو النعمه الكبرى لا ربنا جاب نعمه المأوى الاول ليه اللي ملوش بيت ده اللي ملوش سكن ده هيسمع دين ازاي لما نشوف الاطفال المشردين في الشارع الوقت اللي بداوا يظهروا في الشوارع دول الاطفال دول هنطلب منهم دين ازاي يعني الناس دي محكوم عليها والعياذ بالله يعني محكوم عليها انها قنابل موقوته في المجتمع هتبقى بكره بقى فساد في المجتمع ليه هو ده هيدخل خطبه الجمعه ده هيسمع كلام دين يبقى دول من ال... الاخطار العاجله في المجتمع اللي لازم يوفر لها مأوى عشان بعد كده نيجي نقول له دين الم يشك يتيما فاوى طب ربنا جاب الدين الاول اللي هو وجدك ضالا فهدى وبعد كده جاب الغنى غنى الدنيا ليه جاب الدين قبل الغنى عشان يقول لك ان الدين هو سر الغنى عشان يقول لك ان لما الدين جه الدنيا جت عشان يقول لك ان انت لو عايز الدنيا اقبل على الله وانت تاخد الدنيا معاني عميقه قوي يا جماعه ترتيب الايات ورا بعض ديك معاني جميله قوي طب الوقت انت خدت ثلاث نعم لازم تدي ثلاث حقوق مفيش نعمه ملهاش شكر ربنا ما ادكش نعمه عشان سواد عينيك كل نعمه اداها لك قصادها شكر يجب ان تؤديه لله قدام نعمه الم يجدك يتيما فاوى فاما اليتيم فلا تقهر يبقى لازم تكفل اليتيم ولازم تسعى في رعايه حقوق اليتيم مجرد انك ما تكفلوش وما تحبوش ده قهر ليه لان هو حتى انت لو ما كفلتوش طب هو ملوش اب وكل اصحابه في المدرسه ابائهم جايين ياخدوه وهو ملوش حد يجي ياخده يبقى مج... يعني حتى لو ما اذيتوش مجرد انك انت ما تهتمش بيه وتكفله وتسعى في قضاء حوائجه وتحبه وتضحك في وشه ده قهر لليتيم ووجدك ضالا فهدى دي النعمة التانية ربنا قال قصادها ايه فاما اليتيمة فلا تقهر واما السائلة فلا تنهر مش السائل اللي جاي يشحت فلوس السائل في دين ربنا اللي جاي يسألك في الدين ما تنهروش بقى ليه لان ده جاي دلوقتي عايز دين عايز يوصل لربنا بيقول لك اوصل ازاي لله اوعى زي ما ربنا وصلك وصل الناس اوعى ربنا يدخلك الجامع وبعد كده ما تفكرش في الناس زي ما ربنا دخلك الجامع لازم على الاقل تدخل واحد كمان معاك شكر لنعمة ان ربنا دخلك الجامع ووجدك عائلا فاغنى واما بنعمة ربك فحدث يعني ايه مش قول للناس انا عندي 150 الف جنيه في البنك وع... لا لا لا قول للناس انا كنت قد ايه محتاج ولما التزمت ربنا اداني احكوا للناس عن الاثر الدنيوي للدين اي واحد بيدخل بيت ربنا وبيقبل على الله فعلا بصدق ربنا بيخلي ثلاث اربع حاجات او اكتر يحصلوا له فيهم حاجات غريبه قوي يشوف رؤى غريبه يشوف مشاكل بتتحل بطريقه غريبه احكي للناس ربنا حل لك مشاكلك ازاي واما بنعمة ربك النعمة اللي ربنا نعم عليك لما دخلت الدين احكي للناس الناس بتحب الكلام ده يا جماعة الناس بتتشرح بالكلام ده الناس بتحب الدين اما تعرف اللي بيدخل الدين ربنا بيعمل له ايه عشان كده سيدنا ابراهيم قال لابوه ايه انه كان بيه ايه حفية استقبلني بحفاوة زي ما تروح لواحد يستقبلك بحفاوة واكرام واكل وحاجة ساقعة بيقول ده ربنا استقبلني بحفاوة حل لي مشاكل حياتي واداني واداني يبقى اذا لازم نعرف الناس ربنا احتفى بينا قد ايه لما دخلنا طريق ربنا سبحانه وتعالى اخر حاجة عايزين نعلق عليها يعني في في الاخر اربع خمس صفحات صور قصيرة وصورة سطر او سطرين الصور دي يا جماعة مليانة معاني خطيرة جدا هنكسرها منها ولتكن مثلا سورة النصر سورة النصر اذا جاء نصر الله والفتح عشان نعرف ان حتى الصورة اللي سطر وسطرين فيها معاني خطيرة جدا يعني سورة الكافرون ابن القيم في بدائع الفوائد اتكلم عنها 15 صفحة من اروع ما يمكن في سطرين وقعد يطلع منها فوائد خطيرة جدا اذا جاء نصر الله والفتح النصر اللي هو فتح مكة امال الفتح ايه يا جماعة فتح القلوب اولى من فتح البلدان اهم حاجة ربنا سمى صلح الحديبية فتح لانه كان فتح في الدعوة على المسلمين الفتح الفتوحات الدعوية اللي حصلت لما مكة اتفتحت اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا طب ما الناس الوقت بتدخل في دين الله بس فرادة افراد في فرنساوي النهاردة اسلم في موزمبيقي امبارح اسلم في امريكي بعد بكرة اسلم في امرأة المانية اسلمت لا يا جماعة احنا عايزين زي ايام النبي كده كل يوم جاي له افواج قبائل بتدخل في الاسلام افواج عايزين النهاردة خمسين الف فرنساوي اسلم بكرة مئة الف امريكي اسلم امتى الكلام ده يتحقق لما احنا نبقى نموذج للدين لما صورة الدين تظهر لما مكة اتفتحت صورة الدين ظهرت خلاص التشويه الاعلامي بتاع مكة على المسلمين زال فصورة الدين ظهرت فالافواج يبقى احنا عايزين يا جماعة نظهر صورة الدين العظيمة باخلاقنا نظهر صورة الدين العظيمة بوجودنا الدعوية نظهر صورة الدين العظيمة في حياتنا بتطبيقنا للدين عشان الناس لما تشوف صورة الدين هتدخل افواج في رحمة الله فسبح بحمد ربك واستغفر ربنا طلب من الرسول التسبيح والاستغفار الوقت لما كان ابن عباس قاعد مع كبار الصحابة وسيدنا عمر قاعد فسيدنا عمر سألهم سورة النصر نزلت ليه قالوا له ربنا بيقول للنبي سبح واستغفر ابن عباس قال له لا ده ربنا بينعي للنبي نفسه عليه الصلاة والسلام ازاي ربنا بيقول للنبي انت موتك اجي خلاص طب ايه يا جماعة ال- ال- العلاقة بين التسبيح والاستغفار والموت ايه العلاقة الكلام ده هنستفاد منه اخر نص ساعة في رمضان نعمل فيها ايه اخر ساعة في رمضان نعمل فيها ايه ليه اخر حاجة في حياة النبي ربنا قال له ايه سبح واستغفر ليه لان انت مقامك عند الله على قد حاجتين على قد ما في قلبك من ايمان بالله وعلى قد ما في جوارحك من اسلام لله يعني انت في قلبك يقين قد ايه في قلبك يقين بالله قد ايه وحب الله قد ايه وفي نفس الوقت انت طاعت ربنا قد ايه صليت قد ايه دعيت قد ايه زكيت قد ايه بعدت عن المعاصي قد ايه على قد الاتنين دول على قد مقامك عند الله سبحانه وتعالى العبد ذنوبه نوعين ذنوب تتعلق بالايمان وذنوب تتعلق بالاسلام ذنوب الاسلام انا بصيت لواحده ذنوب الاسلام انا اختبت واحد يبقى دي ذنوب جوارح وذنوب الايمان اه انا لما ربنا عمل لي الابتلاء الفلاني اسأت الظن بالله ده ده مش يد ده ده قلبي بقى ده ده مشكله في ايماني انا لما ما اعرفش حصل لي موقف ايه كده شكيت في رحمه الله انا لما شفت مع رأي يبقى اذا دي ذنوب ايمان يا جماعه يبقى اذا ذنوب كل واحد مننا النوعين دول طب الوقت دلوقتي انا عايز اقابل ربنا كامل الايمان كامل الاسلام وانا عملت ذنوب في الاثنين ذنوب الجوارح ذنوب الجوارح ايه اللي يعوضها الاستغفار الاستغفار هو اللي يعرض الجوارح طب ذنوب القلب دي الاستغفار ما يعوضهاش امال ايه اللي يعوضها هي ذنوب القلب دي سوء الظن بالله والشك في قدرة الله دي كلها ايه نقص تعظيم مقام الله التسبيح هو ايه تعظيم مقام الله يبقى ذنوب القلب الاستغفار منها بالتسبيح مش بالاستغفار خدوا بالكم يبقى لما ربنا قال للنبي سبح واستغفر كانه بيقول له كمل ايمانك وكمل اسلاك عشان انت خلاص جاي لي تاتي الي وانت كامل الايمان وكامل الاسلام انه كان توابا يبقى الوقت واحنا في آ... يعني في اخر ساعات في رمضان سواء خلاص ديت او بكره باذن الله سبحانه وتعالى واحنا في اخر ساعات ايه اكتر عمل نركز عليه وبالذات في اخر ساعه في رمضان التسبيح والاستغفار عشان رمضان بتاعنا يطلع نطلع لربنا واحنا كاملين الايمان كاملين الاسلام فيه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله يا جماعة بفضل الله وتيسير الله ومن الله وكرم الله يعني كانت لمحات سريعة عن كل جزء من اجزاء كتاب الله ولكن يعني يعني يعني بفضل الله ومن الله ربنا يسر اتمام هذه السلسلة سلسلة الطريق الى القرآن اللي كان مقصدها اساسا ايه ان احنا نبدأ نبص للقرآن بصة تانية نبدأ نبص لامكانيات القرآن بصة تانية نبدأ نكتشف القرآن ده اعجاز قد إيه. مش اعجاز اعجاز علمي بقى واعجاز عددي واعجاز بلاغي القرآن ده اعجاز في اصلاح قلوبنا قد ايه قد ايه القرآن ده يعني دلوقتي انا لو عايز اصلح قلبي بقى مش هروح اجيب كتاب بقى فل... لا اجيب القرآن واقرا تفسيره واصلح لي قلبي قد ايه القرآن منهج اصلاح مجتمع ومنهج بناء دولة ال- البقرة وآل عمران لما اتكلمنا عنهم اللي يفهمهم يقدر يحكم دولة قد ايه القرآن منهج اصلاح للواقع الاسلامي والجماعات الامامية والكلام اللي احنا بنشوفه دلوقتي قد ايه القرآن اصلاح للقلوب واصلاح للفكر واصلاح للفهم واصلاح للواقع قد ايه القرآن بيصنع انسان صالح مصلح فعلى قد فهمك من القرآن على قد ما تكون بطل في هذه الحياة وعلى قد فهمك من القرآن على قد ما تقدر انك تبقى صالح مصلح في هذه الحياة اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعظم حظنا من كتابه واسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حفظ القرآن وان يرزقنا فهم القرآن وان يرزقنا العمل بالقرآن وان يرزقنا تلاوة القرآن اناء الليل واناء النهار على الوجه الذي يرضيه عنا وان يرزقنا طول القيام وطول التهجد وطول القنوط بالقرآن انه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خير